عايزها ما تبقاش ضيقة بطل بص وبحلقة لو عايزها ما تبقاش ضيقة بطل بص وبحلقة الرضا بيجيب بغدادة والبحلقة بتجيب زحلقة اهدى يا بنك النرفزة وبلاش تنكش على الأذى اهدى يا بنك النرفزة وبلاش تنكش على الأذى ما تتنشنش وما تشدش واضحك هو احنا في عزا ولو الظروف هتسقف سقف سقف اوعى توقف سقف سقف اوعى توقف سقف سقف اوعى توقف لو الظروف هتسقف سقف سقف اوعى توقف سقف سقف اوعى توقف سقف سقف اوعى توقف ولو الظروف هتسقف سقف سقف اوعى توقف سقف سقف اوعى توقف سقف سقف اوعى توقف لو الظروف هتسقف سقف سقف اوعى توقف سقف سقف اوعى توقف سقف سقف اوعى توقف ولو الظروف هتسقف سقف سقف اوعى توقف سقف سقف اوعى توقف سقف سقف اوعى توقف لو الظروف هتسقف سقف سقف اوعى توقف سقف سقف اوعى توقف سقف سقف اوعى توقف ولو الظروف هتسقف سقف سقف اوعى توقف سقف سقف اوعى توقف سقف سقف اوعى توقف سيبه بكرة شو لوحده يجيبه يعرف ان انا قلبي حبيبه سابني وانا مرضتش اسيبه واعمل ايه قال لي انسى شو انا وابعد عنه بس برضه انا احسن منه عمري ما انسى غرامه لانه روحي فيه ما تسيبه يا قلبي يجدع هواه ينسى اللي عمره ما ينساه بينا السنين بينا الحياه ده انا قلبي ده نصيبه تسيبه يا قلبي يبيع هواه ينسى اللي عمره ما يوم نساه بينا السنين بينا الحياة ده أنا قلبي ده نصيب سيبه بكرة شو لوحده يجيبه يعرف إن أنا قلبي حبيبه سابني وأنا مرضتش أسيبه وأعمل إيه تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا عادي قلبه ده مش هكدب عادي كل دي حركات عالفاضي بكرة يجي وتاني راضي آخره ايه تاني لما يندم يوم علشاني بكرة يجي ويترجاني هو لو بإيدي إنسان استنى ليه ما تسيبه يا قلبي يدع هواه ينسى اللي عمره ما يوم نساه بينا السنين بينا الحياة ده أنا قلبي ده نصيبه ما تسيبه يا قلبي يبيع هواه ينسى وانا مرضتش اسيبه واعمل ايه ما تسيبه يا قلبي ده هواه ينسى اللي عمره ما ينساه بينا السنين بينا الحياة ده انا قلبي ده انا اسيبه ما تسيبه يا قلبي ده هواه ينسى اللي عمره ما ينساه بينا السنين بينا الحياة ده انا قلبي ده انا اسيبه ما تسيبه يا قلبي ده هواه ينسى اللي عمره ما ينساه بينا السنين بينا الحياة ده انا قلبي ده انا اسيبه ما تسيبه يا قلبي ده هواه ينسى اللي عمره ما ينساه بينا السنين بينا الحياة حبيبي اللي قمر ومنور دنيتي بيه تعالى بس احكي لك قرب خايف ليه حبيبي اللي قمر ومنور دنيتي بيه تعالى بس احكي لك قرب خايف ليه ده كلام بينا وسر في بيه حكايات باللحظة والتانية أنا بوصف حاسس إيه هحتاج ستين سنة قدام مفيش حاجة حبيبي معاك بتشغلني نسيت روحي نسيت الناس طول ما أنا جنبك كله تمام تقول كلمة شوق بعينيك بتقتلني سنين قبلك ضاعت راحت بس خلاص لقيت بحر من الحنية ومن الإحساس سنين قبلك ضاعت راحت بس خلاص لقيت بحر من الحنية ومن الإحساس فعنيك بهدى أنا وبرتاح ومعاك عشت انا الدنيا انا بوصف حاسس ايه هحتاج ستين سنة قدام مفيش حاجة حبيبي معاك بتشغلني نسيت روحي نسيت الناس طول ما انا جنبك كله تمام تقول كلمة شوق بعينيك بتقتلني انا باصص حاسس ايه هحتاج ستين سنة قدام مفيش حاجة حبيبي معاك بتشغلني اللي مشيوا كتير بجد واللي فضلوا قليلين الحبايب كل يوم بيقلوا واحد كل قرب نهايته بعد طب نهاية البعد فين ولا هو البعد شاطر بس ياخد اللي مشيوا كتير بجد واللي فضلوا قليلين ده الحبايب كل يوم بيقلوا واحد كل قرب نهايته بعد طب نهاية البعد فين ولا هو البعد شاطر بس ياخد يا سنين جايين خليك يا حن من الماضي ما احناش ناقصين هنفارق مين المرة دي ما احناش قادرين وحياتك تاني على الحرمان وحياة الشوق يا سنين وحياتك تراضينا وبلاش في أعز الناس وحياتك تأذينا وحياة حبايبنا اللي أخدتيهم منا زمان اللي لمست ايده حضن واللي حضنه كأنه بيت واللي وقت الجرح كان دايما مكاني كل يوم الشوق يحن كل يوم بنقول يا ريت مين يجيب الناس دي لينا قلبي تاني اللي لمست ايده حضن واللي حضنه كأنه بيت واللي وقت الجرح كان دايما مكان كل يوم الشوق يحن كل يوم بنقول يا ريت مين يجيب الناس دي لينا قلبي تاني يا سنين جايين خليك يا حن من الماضي ما احناش ناقصين هنفارق مين المرة دي ما احناش قادرين وحياتك تاني على الحرمان وحياة الشوق يا سنين وحياتك ترضينا وبلاش في أعز الناس وحياتك تأذينا وحياة حبايبنا اللي أخدتيهم منا زمان ولسه لما بالصدفة تقابليني وما بصلكيش ولما وانتي بتحني لأيامنا وما حنلكيش وتسألي معقول ما سألش واسمي في الكلام ما اتقالش ومن خوفهم على زعلك يجاوبوكي بما بيحكيش ولسه لما بالصدفة تقابليني وما بصلكيش ولما وانت بتحني لأيامنا وما حنلكيش وتسألي معقول ما سألش واسمي في الكلام ما اتقالش ومن خوفهم على زعلك يجاوبوكي بما بيحكيش هديلك صبر عالحرمان يقويكي مفيش ولا حاجة من ندمك هتحميكي شوفي لك حل في دموعك بعيد عني انا نسيتك لكن ما اقدرش انسيكي هديلك صبر على الحرمان يقويكي مفيش ولا حاجة من ندمك هتحميكي شوفي لك حل في دموعك بعيد عني انا نسيتك لكن ما اقدرش انسيكي في ايدك كانت النعمة وفي ايديكي ما تخسرياش في ناس لما بتتعود على النعمة ما بتشوفهاش هترجعي بعدين بالوقت لأيام فات عليها الوقت هتفتكري اللي أنا نسيته وضيعتي زمان ببلاش في ايدك كانت النعمة وفي ايديكي ما تخسريهاش في ناس لما بتتعود على النعمة ما بتشوفهاش هترجعي بعدين بالوقت لأيام فات عليها الوقت هتفتكري اللي أنا نسيته وضيعتي زمن ببلاش هديلك صبر عالحرمان يقويكي مفيش ولا حاجة من ندمك هتحميكي شوفي لك حل في دموعك بعيد عني انا نسيتك لكن ما اقدرش انسيكي هديلك صبر على الحرمان يقويكي مفيش ولا حاجة من ندمك هتحميكي شوفي لك حل في دموعك بعيد عني انا نسيتك لكن ما اقدرش انسيكي وعديني لو زعلتي مرة مني تعرفيني لو جرحتك غصب عني تحسسيني ما تشيليش جواكي حاجة تحكي ليا كل حاجة لما هفهمها ابقى احسن صدقيني اوعديني لو نسيت يا حبيبتي نفسي تفوقيني لو خدتني الدنيا منك رجعيني لو في لحظة زاد غروري اشتكي لومي وسوري بس اوعي في يوم تروحي وتسيبيني انت قلبي وانت روحي وانت عيني حد عايز اعيش عاش معاه لآخر سنين انت بالنسبة لي مش حب في حياتي انت كل حياتي فعلا افهميني انت قلبي وانت روحي وانت عيني حتى عايز اعيش معاه لاخر سنيني انت بالنسبة لي مش حب في حياتي انت كل حياتي فعلا افهميني اوعديني لو في يوم الخوف مالكني اطمنيني لو ذكائي في مرة خاني تفهميني لما أقسى في يوم تحني واما أغلط غصب عني قبل ما أغلط غلطة تانية تلحقيني توعديني لو يبان الكون بحاله وتشتري تبقي أقرب مني ليا تكملين تبقي أختي تبقي أمي تجري فيا جوا دمي لما أكون تعبان تضمني وتداويني انت قلبي وانت روحي وانت عيني حد عايز اعيش معاه لاخر سنيني انت بالنسبه لي مش حب في حياتي انت كل حياتي فعلا افهميني انت قلبي وانت روحي وانت عيني حتى عايز اعيش معاه لاخر سنيني انت بالنسبه لي مش حب في حياتي انت كل حياتي فعلا افهميني انا دلوقتي عايش فترة مش سهلة بحاول فيها اتعود على بعدك بصبر قلبي وبقول هي مستاهلة يومين اتنين وانساكي واعيش بعدك انا دلوقتي عايش فترة مش سلام بحاول فيها اتعود على بعدك بصبر قلبي وبقول هي مستاهلة يومين اتنين وهنساكي واعيش بعدك يومين بيروحوا يجيبوا في يومين تانيين ومش بنساكي ولا هنساكي بعد سنين يومين بيروحوا يجيبوا في يومين تانيين يومين تانيين ومش بنساكي ولا هنساكي بعد سنين عايش في عذاب بقول مرتاح وانا كداب ده انا بعدك بموت سايباني بس لمين ليالي بتوحشيني وقلبي يتألم واغمض عين ابص الاقيكي قدامي وفوق وتريني طول الوقت ده بحلم وعالحال ده بعيش في البعد ايامي ليالي بتوحشيني وقلبي يتألم واغمض عيني ابص الاقيكي قدامي وافوق وتريني طول الوقت ده بحلم وعالحال ده بعيش في البعد ايامي يومين بيروح ويجيبوا في يومين تانيين ومش بنساكي ولا هنساكي بعد سنين يومين بيروح ويجيبوا في يومين تانيين ومش بنساكي ولا هنساكي بعد سنين عايش في عذاب بقول مرتاح وانا كداب ده انا بعدك بموت سايباني بس لمين عاملة ايه وصحيتي امتى ورحتي فين طمنيني لو وصلتي لو هيبقى بكلمتين عاملة ايه وصحيتي امتى ورحتي فين طمنيني لو وصلتي لو هيبقى بكلمتين فاضية نتمشى شوية وسنيني روحك عليا سيبي ايدك بين ايديا طمني لو رحنا فين فاضية نتمشى شوية وسندي روحك عليا سيبي ايدك بين ايديا طمني لو رحنا فين وانا معاكي إيه لازمتها اشوف في الدنيا ناس تانيين يا اجمل حاجة حسيتك يا اعظم فرحة بعد سنين وانا معاكي إيه لازمتها اشوف في الدنيا ناس تانيين يا اجمل حاجة حسيتك يا اعظم فرحة بعد سنين ومهما اتقال كلام يوصف لا يكفيك ولا ينصف ومهما العمر طالب يا روحي يا احلى من الحلوين فاضية نتمشى شوية واسندي روحك عليا سيبي ايدك بين ايديا طمني لو رحنا فين فاضية نتمشى شوية واسندي روحك عليا سيبي ايدك بين ايديا طمني لو رحنا فين لسه لما بالصدفة تقابليني وما بصلكيش ولما وانت بتحني لأيامنا وما حنلكيش وتسألي معقول ما سألش واسمي في الكلام ما اتقالش ومن خوفهم على زعلك يجاوبوكي بما بيحكيش ولسه لما بالصدفة تقابليني وما بصلكيش ولما وانت بتحني لأيامنا وما حنلكيش وتسألي معقول ما سألش واسمي في الكلام ما اتقالش ومن خوفهم على زعلك يجاوبوكي بما بيحكيش هديلك صبر عالحرمان يقويكي مفيش ولا حاجة من ندمك تحميكي شوفي لك حل في دموعك بعيد عني انا نسيتك لكن ما اقدرش انسيكي هديلك صبر على الحرمان يقويكي مفيش ولا حاجة من ندمك هتحميكي شوفي لك حل في دموعك بعيد عني انا نسيتك لكن ما اقدرش انسيكي في ايدك كانت النعمة وفي ايديكي ما تخسرياش في ناس لما بتتعود على النعمة ما بتشوفهاش هترجعي بعدين بالوقت لأيام فات عليها الوقت هتفتكري اللي أنا نسيته وضيعتي زمان ببلاش في ايدك كانت النعمة وفي ايديكي ما تخسريهاش في ناس لما بتتعود على النعمة ما بتشوفهاش هترجعي بعدين بالوقت لأيام فات عليها الوقت هتفتكري اللي أنا نسيته وضيعتي زمن ببلاش هديلك صبر عالحرمان يقويكي مفيش ولا حاجة من ندمك تحميكي شوفي لك حل في دموعك بعيد عني أنا نسيتك لكن ما اقدرش أنسيكي هديلك صبر على الحرمان يقويكي مفيش ولا حاجة من ندمك هتحميكي شوفي لك حل في دموعك بعيد عني انا نسيتك لكن ما اقدرش انسيك